أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا أما بعد فنتدارس إن شاء الله تعالى اسم الله تعالى الحفيظ ورد هذا الاسم ثلاث مرات في قول الله تعالى إن ربي على كل شيء حفيظ وقوله تعالى وربك على كل شيء حفيظ وقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم إذا ثبت هذا الاسم بالكتاب وقد تقدم الشروط التي ينبغي أن تكون في الاسم حتى ندخله في جملة هذه الأسماء الحسنى أولا أن يكون هذا الاسم المقترن بالعلو والفوقية يزيد الإطلاق كمالا على كمال يعني يعني قلنا أن هو يبقى علم طب هو حفيظ هنا كده علم نعم وفي نفس الوقت أنه يكون مطلق مطلق يعني مش مقيد عشان كده مش هندخل اسم الله الحافظ يعني اسم الله الحافظ جاي ايه والله خير حافظا زي ما هو في الموضع الآخر يقول إيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ده مش مطلق صح خير حافظ زي ما تيجي تقول مثلا هو أرحم الراحمين اسمه كده ينفع تبقى أرحم الراحمين دي اسم من أسمائه تنفع تنفعش أرحم الراحمين دي اسم دي صفة من صفاته سبحانه وتعالى هنا كذلك هو خير حافظا خير حافظ سبحانه وتعالى ما يبقاش اسم إنما إليه تانية اسم علشان مطلقة يقول وربك على كل شيء حفيظ تقدير الكلام بتاع النحو يقول وربك حفيظ يبقى سمى نفسه ولا أخبر عن نفسه بهذه الصفة يبقى هذا يدخل في جملة يدخل في جملة الأسماء طيب يبقى أول حاجة ليه ما دخلناش اسم الله الحافظ علشان ورد مقيدا والشرط الأساسي الذي يعني ندخل به هذا الاسم في الأسماء والصفات انه يبقى فيه شوية مع حاجات منها انه يكون علم تاني حاجة انه يكون مطلق انه يراد به الكمال ان الصفة ما يبقاش يعتريها شيء من النقصان بأي حال من الأحوال يعني عشان كده هتيجي مثلا هيجي معانا الكلام ده احنا هنعمله محاضرة مستقلة خالص بس نعجل بيها دلوقتي علشان خاطر ادي اول حاجة بنحتك بيها ان مثلا بعض الناس بتدخل اسم الله الحافظ في جملة الاسماء وبعض الناس لا تدخله فيها ايه الخلاف في اختلافات في بعض الشروط وفي تطبيقات هذه الشروط عشان كده الاسماء ما تقدرش تقول ان هم دول ال 99 اسم اللي يبقى خلاص نتفق عليها فمثلا اجتهاد المشايخ في عصرنا هذا مثلا الشيخ ابن عثيمين ليه اجتهاد الشيخ الأشقر ليه كلام الشيخ الرضواني محمود عبد الرازق ليه توجه معين وليه كلام وهكذا تجد كل واحد بيدلو بدلوه وهي ثمرة وجائزة ادخرها الله تعالى لعبد من عباده هو الذي سيحصيها إحصاؤها إحصاء هذه الأسماء مش متفق عليه هنا الإشكال خدتوا بالكم طيب يبقى أول حاجة يبقى عرفنا ليه أنه اسم الله تعالى الحافظ لما ندخله في جملة هذه الأسماء ما معنى اسم الله تعالى الحفيظ في حق الله سبحانه وتعالى الحفيظ في اللغة مبالغة من اسم الفاعل الحافظ إذن الحفيظ عندنا هي الأبلغ وفعله هو حفظ يحفظ حفظا والحفظ هو الصيانة من التلف والضياع جميلة دي فلما قلبك يفسد بالدنيا ويفسد بالمعاصي ويفسد بالمخالفة ويتلف ما ينفعش ما ينفعش يشتغل خالص مش جايب خالص فلذ بالله الحفيظ أن يصونه يعمل له صيانة هو ده عارف العربية اللي خلاص تعبت ولازم بقى توديها الصيانة هو ده الصيانة هنا تعمل ايه تدخلها هنا في بحر الحفظ عشان ينضبط حاله يتغرق بالرحمات هو ده المطلوب يتغسل في بحر الحفظ فينقى من التلف فأول حاجة الحفيظ الذي يصون الشيء من التلف والضياع ويستعمل الحفظ في العلم يقول لك الولد ده حافظ معنى كلمة حافظ يعني ايه؟ يعني يضبط الشيء ولا ينساه جميل دي تقول ايه بقى عن حق ربنا وما كان ربك نسيا احنا قلناها كذا مرة قلنا لما تستخدمها امتى لما مثلا يتكالب عليك الأعداء تقول وما كان ربك نسيا يعني إذا كنت أنا اتهضم حقي وظلمت وقهرت واضطهدت فالله لا ينسى عبده وسينتقم لي ويأخذ لي بحاجتي ويأخذ لي بحقي تقولها امتى لما يعتريك انت النقصان ده فتلاقي نفسك يا طالب العلم حفظت ودرست وكم قرأت ونسيت فتشعر أنك عبد ضعيف مسكين وتقول وما كان ربك نسيا تستشعرها امتى تستشعرها وانت مش عارف تقتطف الثمرات تسعى في الأسباب تعمل وتشتغل فتقول يبدو ان انا مش مرضي عني فتحبط فتفتكر وما كان الله ليضيع ايمانكم وتقول ربي ما بينساش فالخير شكور بضعفه على قلته والشر سبحانه وتعالى يتغاضى عنه ويسامح عبده فيما يصنع فعلى حسن الرجاء ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي واحد تاني لا ده جريء وداخل بصدره ومش همه فيقع في هلكات ويقع في عقوبات تقول له وما كان ربك نسيا انت نسيت احصاه الله ونسوه ربنا احصاه فاذا كنت انت نسيت المعاصي كتير دي بتحصل لنا ماشيين ماشيين في الطريق ومرة واحدة هدر ليه ده احنا بقالنا 3 4 ايام مظبطين الاوراد الحمد لله خمس صلوات متظبطين ونوافلهم متظبطين والحمد لله ورد القرآن ماشي والحمد لله والحمد لله والحمد لله الهدر ده ليه تبقى حاجة من الحاجات اللي تعالج بيها المعنى ده جوه نفسك ان تقول وما كان ربك نسيا في ذنب قاطع انت مش شايفه فربنا بيكفره لك فانت تقول بس يا ريت انه يكون كده مش مشكلة انا راضي يا رب بس انت مش متسخط يا رب انت مش غاضب يا رب خلاص مش مشكلة اهم حاجة دي انا استحمل البلاء بس ولما ربنا يعجل لك بالعقوبة كده هذا رجل اراد الله به خيرا يبقى كلمة يا جماعة مهمة قوي ان احنا نقولها كتير جوانا وانت ماشي كده وما كان ربك نسيا فاهمين طيب قالوا ايه يستعمل الحفظ في العلم على معنى الضبط وعدم النسيان قلنا طبعا خلاص في معنى الضبط وعدم النسيان ده في حق الله سبحانه وتعالى واضح وتماما ومنه تعاهد الشيء وقلة الغفلة عنه دي تفتح معانا موضوع الغفلة في حقك انت احنا ننسى ونغفل ونسرح ونشرد ومش حاسين هو يرى قلبك وانت بتوديه فين فيأبى سبحانه وتعالى لغيرته على الإيمان في قلبك إلا أن يأتي بك يتعاهد قلبك بالحفظ حفيظ سبحانه فلا يغفل كما تغفل في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رب العزة فقال إن ربي لا ينام ولا ينبغي له ربنا ما بينامش لا تأخذه سنة ولا نوم إنما احنا ننام النوم, النوم الحسي ده والنوم المعنوي قلبك نايم غافل ساهي لاهي راقد في الشهوات ومتاع الدنيا الفاني غفل هنا خد له نعسة هنا أما هو سبحانه وتعالى فليس كذلك فيغار على ما في قلبك فيأبى إلا أن يوقظه واحد بيوقظ بكلمة تصعق أذنه وتدخل في قلبه يتقال له اتق الله تعمل معاه فرق دي واحد لازم يشوف مشهد يشوف عربية مقلوبة قدامه يقول استرني يا رب خد بإيدي يا رب واحد لازم يروح يشيع جنازة ويغسل ويعمل عشان كده واحد يروح مستشفى ويشوف الناس وهي بتعالج السكرات وبتعالج عشان يفوق فيوقظ واحد يبتلى ببلاء هيضيع كل حاجة هو في حياته مستقر بيشتغل كويس في كليته ولا في جامعته ولا في دراسته بشكل عام ناجح فيبص يلاقي بدأت الحاجات تتسحب من تحت ايديه فيكش فيبتدي يقول ربنا يسأل الله تعالى انه ياخذ بيدي يبقى نفسه في ثمره معينه فيروح يلتقطها يلاقي بينه وبينها حوائل فيبتدي يوقظ نفسه يقول لك لا احنا محتاجين بقى نشد كده مع ربنا شويه هو ده يتعاهد هو القلب بالحفظ ويتعاهد حالك بقى كله بالحفظ ولولا حفظه ولولا لطفه ولولا عطفه لما كان لك أن تسير على هذه الأرض بهذا القلب الذي فيه ما فيه ما ينفعش صح؟ فعشان كده هو حفيظ سبحانه تعاهد الشيء ولم يغفل عنه والحفيظ يطلق على معنى الموكل بالشيء يبقى تيجي معنا في معنى اسم الله الايه الوكيل فهنا الحفيظ تدخل فيها برضه معنى ايه الوكيل هو الموكل بهذا الشيء حفظه وصيانته بعيدا عن الضياع والتلف من ذلك الحفظة من الملائكة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي تحفظ الأنفس بأمر الله حتى يأتي أجل الله كذلك الحفظة على معنى آخر يعني الآية دي ده فيها معناه أنه إيه الحفظ الرعاية في بقى الحفظ اللي هو الكتابة اللي احنا لسه قايلينه وهناك الحفظ الذين يحصون الأعمال ويكتبونها على بني آدم من ذلك قول الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إذا الحفظ يا جماعة كده كلمنا على معاني تدور حول الصيانة من التلف والضياع المعنى الثاني قلنا الضبط وعدم النسيان ثلاثة تعاهد الشيء وقلة الغفلة عنه أربعة معنى الموكل بالشيء جميل طيب بهذا يكون اسمه تعالى الحفيظ يعني العليم لأنه هيرعاه ازاي وهيدبر أمره ازاي هو لا يعلمه فهو العليم وكمان المهيمن سبحانه وتعالى والرقيب قريبة أوي كمان معنى الرقيب على خلقه لا يعزب عنه مثقال ذرة في ملكه هو الحفيظ الذي يحفظ أعمال المكلفين والذي شرف بحفظها الكرام الكاتبين يدونون على العباد القول والخطرات والحركات والسكنات ويضعون الأجر كما حدد لهم بالحسنات والسيئات وهو الحفيظ الذي يحفظ عليهم أسماعهم وأبصارهم وجلودهم لتشهد عليهم يوم اللقاء فالحفيظ حفيظ لمن يشاء من الشر والأذى والابتلاء الحفيظ يحفظ أهل التوحيد والإيمان فيعصمهم عن الهوى ويعصمهم عن شبهات الشيطان مر علي حادثة تدخل في هذا المعنى تماما رجل واحنا عملت محاضرة اسمها مات وهو ساجد الراجل قبل أن يموت بيوم كان معزوم في مكان هو بيعمل في عمل معين العمل ده يعني يحتاج ان هو يبقى دايما يبقى فيه لقاءات وحاجات زي كده فتعزم في مكان ما وكان لازم يروح فهو مصر الحفظ بقى اليوم ده قعد يقول لبس وخلاص وهيروح قال بس يمكن المكان ده يبقى فيه خمر وانا مش هعرف انكر ولا هعرف اعمل حاجة يعني ومضطر اروح عشان خاطر في ناس لازم اشوفهم وهيبقوا مشكلة معايا في الشغل لو ما رحتش فقعد يتردد شوية كده وبعدين قال بس هعمل ايه كان في واحد جاي ياخده اليوم ده الدنيا تمطر والشوارع هتبقى مزدحمة والناس بتخبط في بعض ومش عارف يعمل حاجة يتصل بيه يقول له انا هتأخر ساعة معلش عشان خاطر الدنيا صعبة قوي قال له خلاص بقى مش هتنفع مش هينفع نروح يعني كأن المطر ده جاله نعمة من عند ربنا علشان خاطر تبقى حجة واتصل بالناس معلش انتوا عارفين دلوقتي الدنيا بتمطر وكده فمش هنقدر نيجي وبتاع وانا اسف جدا وبتاع تاني يوم كان مات وهو ساجد فالولد وهو بيحكي لي سبحان الله بص بقى لما ربنا يحفظ العبد يعصمه ازاي يعني لو كان مشي في الحتة دي كان هيحصل له كذا وكذا زي واحد بالظبط كده يبقى رايح مسافر ويجري ولازم يروح دلوقتي وما راحش دلوقتي هتبقى مشكلة كبيرة والشغل هيقف وفي ناس مستنيانه هناك على المحطة وبتاع يجري عشان يركب يلاقي القطر فاته بعدها بساعة يلاقي القطر اصلا عمل بتاعه والناس كلها ماتت لازم يكون الحوادث دي بتكون حصل فيها المعنى ده الحوادث بتاعت القطارات وحوادث السيارات والاتوبيسات والحاجات كده يقول لك قبل البتاع على طول بيوم يعني كان هيركب دي حفظ زي ما انت بتبقى ماشي بسيارتك وماشي ومفيش اي مشكلة وبعدين تلاقي قدامك عربية مقلوبة مفيش بينك وبينها قد كده وما تفرقش عنهم حاجة وهو كده نزلت الرحمة حفيظ احنا كنا مرة من مرات راجعين والدنيا شبورة شديدة جدا على الدائري العربيات يعني بالضبط كده زي ما تقول مثلا ايه شوية يعني حشرات واقعين كله مقلوب ومقلوب وارمي بالظبط وفي ناس وقفت يعني وقفت خلاص مش هيتحرك ان شاء الله الشبوره دي تقعد 3 4 ساعات مش هيتحرك يعني خلاص كده موت بجد وبقوا في ناس من حاله الهياج والهلع تسع عربيات على الاقل عديناهم كلهم حوادث وسبحان الله بقى في ناس بقت واقفين كده اركنوا اركنوا اركنوا وانت ماشي كده لوحدك حاسس كده فعلا يا حفيظ ماشي وده بيتخطف من هنا ومن هنا ومن هنا فده انت تبقى ماشي في مكان حفيظ اهي انك تبقى ماشي في مكان معين ودايما انا اشبه المثال ده وفي واحده متبرجه بس يعني اعوذ بالله يعني مش ممكن لو بصيت لها هتبقى ازمه كبيره في الحياه فانت ماشي ما تشوفهاش كتير كده الواحد يبقى ماشي في مكان مثلا ولا حاجه ويلاقي واحد جنبي يقول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم في ايه يا عم براحه انت ما شفتش الشيخ الحمد لله ما شفتش الحمد لله ربنا ربنا حفظك هي دي لانه سبحان الله تبقى كده يعني أمثلة كثيرة أن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ بها عباده ارجعوا ابتداء لكلام الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرح حديث احفظ الله يحفظك هتلاقوا فيه كلام حلو قوي في المعنى ده الحفيظ هو الذي يحفظ أهل التوحيد والإيمان ويعصمهم من الهوى وشبهات الشيطان ويحول بين المرء وقلبه من الوقوع في العصيان ويهيئ الأسباب لتوفيقه توفيق هذا العبد إلى الطاعة والإيمان ألا ترى إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه يشهد لمثل هذه المعاني ما ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تشمت بي عدوا حاسدا يا رب أسأل الله كذلك اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك الحفيظ هو الذي حفظ السماوات والأرض بقدرته وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا يتعبه على ان السماوات والارض والكرسي واحنا قعدنا نقول قد ايه عظم هذه المخلوقات فلا يؤوده لا يتعبه لا ينصبه لا يرهقه سبحانه منزه عن كل ذلك حفظ هذه الاشياء فالله حفيظ لمخلوقاته يبقيها على حالها لغايتها وينظم ترابط العلل بمعلولتها فهو سبحانه يحفظ الأشياء بذواتها وصفاتها خدوا بالكم المعنى يحفظ الشيء يبقى الحفيظ ده طالما بيحفظ الأشياء بذواتها يبقى يحتاجه المريض مرض الأبدان ومرض القلوب لأنه اللي هيحفظه ويصونه احنا بنقول الوقاية خير من العلاج والصيانة أفضل من التعرض للفتن فالذي سيصونه ويحفظه ويمنع عنه هو سبحانه وتعالى فالمريض محتاجين نقول له دلوقتي لذ بسم الله الحفيظ حتى يحفظ عليك صحتك ويقيمك بعد سقمك والمريض مرض القلوب كذلك المريض مرض القلوب يحتاج هذا اغسل قلبك وطهره وعالجه بأدوية الإيمان ليحفظه الرحيم الرحمن الغزالي ذكر أن الحفظ على وجهين الأول إدامة وجود الموجودات وإبقاؤها وهذا يأتي بمعنى مضاد للإعدام أوجد الشيء عكسه إيه؟ أعدمه الوجود عكسه العدم مش كده؟ طيب إن الكون ده يمشي بالشكل ده ده من حفظه أبقاه على هذا الحال ولو شاء أن يهلكه وأن يبيده لكان فهذا الكون لا يسير ولا يتنظم ولا يتدبر أمره إلا بحفظ الحفيظ فالله هو الحافظ للسماوات والأرض والملائكة والموجودات طالت في البقاء أو قصرت المعنى الثاني أن الحفظ صيانة المتقابلات المتضادات بعضها عن بعض إيه بقى المعنى ده يقول لك كالتقابل بين الماء والنار فهما متعاديان بطباعهما المية ما تقبلش النار والنار ما يقبلش الماء فإما أن يطفئ الماء النار وإما أن تحيل النار الماء بخار وقد جمع الله عز وجل بين هذه المتضادات المتنازعة في سائر العناصر والمركبات من بين فرث ودم لبنا خالصا اللبن ما ينفعش اللبن أبيض والدم أحمر ده حتى يعني التمازج اللوني احنا ما قلناش لسه تمازج الصفات وفرث قذر ويطلع لبن سائغ جميل لذة للشاربين كيف كان هذا بحفظ الحفيظ سبحانه ولولا ذلك لتنازعت هذه الأشياء نفس الكلام يبقى هذا ملح أجاج وهذا عذب فرات ويجمع بينهما هو سبحانه هذا حفظ الحفيظ فبيقول هنا وقد جمع الله بين هذه المتضادات المتنازعة في سائر العناصر والمركبات وسائر الأحياء كالإنسان والنبات والحيوان ولولا حفظه لهذه الأسباب وتنظيم معادلتها وارتباط العلب بمعلولاتها لتنافرت وتباعدت وبطل امتزاجها يعني ما يقبلوش بعض الأرواح وجنود مجندة يعني في اتنين ما يقبلوش بعض ما يركبوش على بعض فبالتالي مش هيحصل بينهم تمازج أبدا يعني المية تقبل ان النار تهوب ناحيتها والنار تقبل ان المية تهوب ناحيتها ما فيش في نفرة بينهم فيابى الله عز وجل إلا أن يمتزج ويكون من شأن هذه الماء في أحيان أن تطفئ النار وأحيان أن تأتي هذه النار فتحول هذا الماء إلى بخار هذا شأنه هو سبحانه وتعالى هذه صيانة هذه المتقابلات معنى يعني لا بأس به ذكره ها هنا الغزالي العلماء كلامهم حول هذا الاسم قالوا الحفيظ سبحانه هو الذي يحفظ على الخلق أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم يعلم نياتهم وما تكن صدورهم ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية حفظ أولياءه فعصمهم عن مواقعة الذنوب وحرسهم عن مكايدة الشيطان ليسلموا من شره وفتنته طيب هل هذا الاسم من أوصاف الذات ولا الفعل؟ تفكرين طبعا عنها كذا مرة وصفة الذات لا تتخلف صفة الفعل تتخلف هذه الفرق الأساسي هذا الاسم نعم يقول القرطبي هذا الاسم يكون من أوصاف الذات ومن أوصاف الفعل فهو من أوصاف الذات يرجع إلى اسم الله العليم لأنه يحفظ بعلمه جميع المعلومات يبقى حفيظ ولا لا فلا يغيب عنه شيء ما احنا لو قلنا انها صفة فعل يبقى بيحفظ احيانا وما بيحفظش احيانا واحنا قلنا ان من جملة معنى الحفظ الضبط الاحصاء فربنا بيحصي احيانا ولا يحصي احيانا لا الاحصاء هنا يتماشى مع العلم يبقى هو عليم والعلم دي صفة ذات ولا من صفة ذات صفة ذات على هذا خرج قوله تعالى وما كان ربك نسيا وقوله قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ربي يعني أدي معنى تاني أتاني الحين إن احنا قلنا في مجادلة إبراهيم للنمرود في مجادلته قال إيه ربي الذي يحيي ويميت هنا سيدنا موسى يقول إيه علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى انتوا مش واخدين بالكم ان هو ما بيستخدمش ليه يا جماعه انا مش عارف الناس مش عارفه توصل لها المعنى هو ليه ما بيقولش الله قال علمها عند الله ويفحمه يفحمه ليه لانه لما ينسب المعنى ويقول ربي يقول له ربك انت انما هو عايز يقول له ربي وربك الذي هو الله وفي مقام الافحام يبقى افحام يعني يقول له الكلام ده فين علمها عند الله عارف الله طبعا في فطرتك الله بس انت بتخادع انما لما بينسبها يبقى كده بيخلي الموضوع مقصور عليه ربنا انت شايف حاجة تانية ماشي علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى طب ما هو ربي ده اللي هو ربه ليه ما يستخدمش ده في الجدال انا اراها وجدانيا قبل ان تكون عقليا افحام اخر لكن افحام موسى يريد ان يقول له هكذا كما قالها قال له ابراهيم ربي في الأول مستمتع هو بال... بالنسبة فيقول له علمها عند ربي فرحان هو بال... بالنسبة دي قوي وبتطلع من جواه قوي وفي نفس الوقت هو بيقول له ربي كده كأنه بيقول له خالقي رازقي مدبر أمري اللي كل الناس تحتاج إليه وانت رخر كده ما تقدرش تقول أنا ربكم الأعلى وتقول إن الكلام ده انت تنسى انت تضل أما ربي فلا يضل ولا ينسى فبيديله صفة ما يقدرش هو ينازع فيها انت ما بتنساش ربي لا ينسى فاهم كأن المعنى اللي احنا عايزين نوصله في الاخر خالص ان موسى بيحاجه بمعنى شعوري يدخل الى اعماق القلب وهو بيقول له ربي ثم من الناحية العقلية تنفع الكلام بقى بيقول له ربي هو المفروض هو كذلك ربك بس انت بتقول انا ال... انا الرب يعني طيب خلاص كده مفهومه انا ربي ما بيعملش كده انت ايه اخبارك هو ده المعنى هي دي طيب اذا كانت من صفات الفعل يرجع الى حفظه للوجود وضد هذا الحفظ الاهمال على هذا خرج قول الله فالله خير حافظا يا جماعه الايه لازم النهارده اسم الله الحفيظ ده يبقى ليه يعني شأن اخر يعني خلاف الأسماء اللي احنا قعدنا نتدارس فيها كل دي النهاردة الاسم ده ليه واقع مهم قوي في حياتنا احنا المعاصرة أصل الله خير حافظة ده انت دلوقتي خايف من حاجة تلاقي نفسك بتقولها كده الله خير حافظة ومفيش غيرها مثال بسيط خالص واحد دلوقتي ماشي كده بعربيته وبعدين جه الصلاة راح راكن العربية في أي مكان الشيطان بقى قاعد يقول له هتاخد مخالفة هتخرج مش هتلاقيها الحته دي كلها لبش يا عم سيبك من دلوقتي مش عارفه ايه اللي تطلع من جوه قلبه ايه فالله خير حافظا يبقى كده بجد هو انا بعمل حاجه غلط طب هطلع عليك مخالفه مش مشكله يعني انا عملت اديت حق ربنا سبحانه وتعالى بس قصدي ان اليقين بيطلع بالمعاني دي اذا خفت شيئا ما مهما كان دايما تردد هذه الايه في وجدانك الله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا يجي لك نبأ يقول لك وانت قاعد في مكانك مثلا واحد متزوج يقول له الحق الولد وقع وتعال اجري عشان توديه المستشفى فالله خير حافظا في تربية الأولاد الأساس اللي بيبني عليه الأمر وكان أبوهما صالحا رقم اثنين فالله خير حافظا لأن أنا بهيأ له الجو أحفظه واخترت له زوجة صالحة عشان تبقى هي الأم اللي تبقى فعلا يعني تنبت فيه معاني الإيمان في قلبه وفي نفس الوقت هيأت له البيئة فما خلتش في المنزل اللي هو هيسكن فيه أي نوع من المنكرات ووضبت له كل حاجة وبعد كده ألحقته بمكان علشان يتعلم فيه ويكون المكان ده هيعلمه دينه رقم واحد وكذلك انه يعرف ازاي يعيش الحياة هيأت له الأسباب ثم هو بعد ذلك ينحرف طب مين مين بقى اللي هيحفظ الولد ده انه ما يتلمش على شلة الانس وشلة السوق وياخده بايده للضياع فالواحد الام اللي قاعدة في البيت بقى وهتسمع الكلام ده دلوقتي وهي بتسمع اسم الله الحفيظ وقاعدة بقى خايفة تقول الولد ممكن يكون بيعمل من ورايا وبيسوي نقول لها كده قولي كده فالله خير حافظا والاب كذلك اللي يقول يعني تربيتي دي كلها وشغلي معاه والولد انا ما بخلتش عليه باي شيء وبعد كده ابص الاقي الولد انحرف واتعمل لذ بحفظه سبحانه ليحفظه فالله خير حافظا فالمعاني كثيرة جدا خوفك من المستقبل يحلها كده خايف من بكرة يا ابني فالله خير حافظا ما تخافش احفظ الله يحفظك هيعمل ايه يعني ماذا يصنع بنا أعداؤنا كما كانت كلمات الذهبيات لشيخ الإسلام هيعملوا فيا يعني هو صلى الله عليه وسلم حين ينظر إلى أصبعه ويقطر دما ويقول هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت الله خير حافظا يعني المعاني دي مريحة كده وفيها سكن فيها طمأنينة فيها راحة تلاقي نفسك انت قلبك خلاص هيتقطع من الخوف وتيجي الكلمات دي تنزل برد وسكن الله خير حافظا فعشان كده يا جماعة انا مش عايز اتجاوز الكلمات الا واحنا وانا عايز اسكب في القلب الاحساس ده المعنى ده واجب عملي النهاردة ان احنا نرددها نصلي بهذه الاية في جوف الليل اقعد كده بس رددها كما جاءت على لسان يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام واقعد رددها كده 20 30 40 مرة اي حاجة يعني مش مهم العدد القصة بس تقعد تحفرها كده معاك وتجيب على ذهنك حاجات كتير كده خايف منها فالله خير حافظا تلاقيها اديتك شجاعة واديتك ثقة واديتك قوة وبقى الامر هين الحفظ كما قلنا صفة من صفات الايه الذات وصفة من صفات الفعل ابن القيم بيقول وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاني يقول الشيخ السعدي فالحفيظ الذي حفظ ما خلقه وأحاط علمه بما أوجده وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات ولطف بهم كما قلنا في الحركات والسكنات وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها طيب أثر الإيمان يمكن قلنا معاني كتير بس عايزين نجملها كده في نقاط أثر الإيمان بأن الله هو الحفيظ لكل شيء في هذا الكون فهو الحفيظ لهذه السماوات السبع والأرض وما فيهما هو الله وحده لا شريك له حفظ السماوات أن تقع على الأرض وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون كأنه الآية بتقول دي لازم تحركك إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد مفيش حد لا يمسك هذا إلا الإيه إلا الله سبحانه وتعالى فالله يمسك السماوات والأرض أن تزولا المفترض ده كان يكون ده كان انطبق على بعضه لكنه حفيظ طيب طالما حفيظ لأمر هذا الكون على هذا الاعتبار احنا دايما نقول في صفات الجمال دي والحفظ ده اكيد صفة من صفات الجمال حظ المؤمن دايما يكون ايه اعمل كده عشان تاخد نفس الثواب اعفو يعفى عنك صح هنا كانت جاء صريحة خالص شايف هو سبحانه وتعالى بحفظه الدنيا ماشية ازاي انت كمان محتاج تحافظ على اوامره عشان لما هتحافظ عليها الدنيا هتتنظم حواليك زي ما هو سبحانه وتعالى منظم الكون ده وبيمشي على سنن وما بتتخلفش سنن كونية فهي سنن فلو راعيت الله وحفظته دبر لك أمرك وصانك وحفظك وأبعدك عن كل هلكة خلاص تحفظ يبقى المعنى الأول كن محفوظا بحفظ الله بحفظك لأوامر الله قالوا احفظ الله أي احفظ أوامر الله احفظ الله احفظ نواهي الله باجتنابها واحفظ أوامر الله بامتثالها احفظ كتاب الله بدوام مدارسته وعدم هجره والهجر خمسة أشياء كما يقول ابن القيم في الفوائد هجر التلاوة وهجر التدبر وهجر التحاكم وهجر الاستشفاء وهجر العمل به يبقى إذا أردت أن تحفظ عشان بس احنا برضو كلمة حفظ دي بنستخدمها في حفظ القرآن فأنا استخدمتها هنا نقول فلان حافظ لكتاب الله طيب الحفظ لكتاب الله مش معناه الضابط أي الذي يعني أمسك هذه الآيات فصار متقنا لها فقط الحفظ يدخل في المعاني دي كلها يا شباب حفظه فيتلوه ويتدارسه حفظ التلاوة حفظه فتأمله وتدبره عشان كده لما تقرأوا أداب حملة القرآن الإمام النووي وغيرها تعرفوا أن القصة عشان كده كل الناس بتقف عند المعنى الأول وتقف اللي هو يعني إيه حفظه بيسمعه كويس لا يا جماعة ده في حفظ تاني لازم يتحط في المعنى ده ألا وهو حفظ التدبر فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وحفظ التحاكم فهو لا يتحاكم إلا إلى قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لا يتحكم إلى الهوى وما يمسكش الآية و... ويلوي بعنقها علشان خاطر هواه وهجر الاستشفاء حتى شوفوا دي استشفاء نوعين استشفاء من الأمراض الجسد إنه يرقي نفسه بالقرآن ابن القيم بيقول في في أول الوابل الصيد ابتليت بمرض في مكة استعصى على الأطباء فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فبرئت بفضل الله تعالى وديت نفسي عند الدكاترة كلها ما كانش فيه فايدة قعدت كده ملازم الرقية لنفسي بالفاتحة بس طبعا ابن القيم كنت بقول هو بيقرأ الفاتحة طريقة اللي يقرأ أول حاجة تانية ابن القيم أول المدارج الجزء الأولاني هو بيشرحها لا خلاص بقى مش هي دي فإذا هجر الاستشفاء استشفاء الجسد ده واستشفاء القلب وأن ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وهجر العمل بالقرآن خدتوا بالكم المعاني يبقى تدبر وعمل وتحاكم واستشفاء وتلاوة عشان كده تبقى حفظت يبقى احفظ الله يحفظ احفظ كتاب الله بذلك احفظ سنة رسول الله وهذا يدخل في حفظ الله يدخل في حفظ أوامر الله احفظ سنة رسول الله بأن تستقيها من منبع صافي لا دخن فيه علشان ما يدخلش الغث والسمين عندك انك تبقى مخلط يبقى لازم تعرف الصحيح من الضعيف يبقى لازم تتعلم علم الحديث وتعرف كتب السنة ماشية ازاي لازم تنهل من هذا المعين الصافي كتب السنة ده بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا شمال ولا يمين تنهل الشوكاني يتكلم في أدب الطلب فيقول وعلى طالب العلم أن يأخذ كذا في العقيدة وكذا في كتب التفسير وكذا في السيرة وكذا ويجي عند السنة أما كتب السنة فبحر لا ساحل له هتقعد بقى كده طول العمر تقرأ في كتب السنة ويقبل الله عز وجل تبقى انت حسيت ان انت مثلا ايه بقيت راسخ في يعني الحديث لما يبقى في البخاري ان شاء الله نعرف ان ده في البخاري او لما يكون كذا تبص تلاقي احاديث اول مرة في حياتك ايه ده النبي بيقول كده يعني حتى بعد مدرسة في كتب السنة 20 سنة بيجي لك حديث كده تاني خالص عشان وفوق كل ذي علم عليم فهمته يبقى احفظ كتاب الله احفظ سنة رسول الله من أن يتخللها أي شيء من هذا الأمر جميل يبقى أول حاجة احفظ الله يحفظك الأمر الآخر من أعظم ما يجب على المسلم حفظه من حقوق الله التوحيد بأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه إذ قال له رسول الله يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعبيك قال هل تدري ما حق الله على العباد قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قال قلت الله ورسوله أعلم قال ألا يعذبهم قال أفلا أبشر بها الناس قال إذا يتكلوا مش هيفهموها وكل ما تتقال الناس ما تتفهمش عشان كده أحاديث الرجاء لازم تتقال بضوابط انت مثلا تروح في حتة كلها بقى ايه ناس يعني جزارين بقى وناس جامدة كده وفتوات وتروح قايل لهم حديث قاتل المئة يعني انت بتقول لهم اللي عايز يعمل حاجة يعملها كده ما تنفعش تقول انت عايز تتكلم ان التوبة وبتاع مش عارف ايه دول الناس ممكن يعملوها يعني يبقى لازم احاديث الرجاء تتقال الناس عندها موجة شديدة من الارجاء يعني اللي هو ايه كلنا داخلين الجنة و... وكلنا ما شاء الله علينا و... تمام تمام بس هي مسألة درجات يعني في واحد هيقعد جنب النبي على طول والتاني بس هيبقى تحتيم شوية مفيش اه واحد يعني هنخش الجنة وكده وكده بس هنزور وهنروح لهم يعني برضه هنتونس بيهم ما فرقتش كتير يعني وحلو قوي كده كله ما شاء الله مش بنقول لا اله الا الله بس فتروح ده تديله اكتر بقى تروح قايل له الحديث زي ده بس مفيش اي حاجة كله يا عم هيقول لا اله الا الله كله هيخش الجنة وهيبقى تمام التمام ما ينفعش لازم تتقال بضوابطها بحقوقها لكن الناس يأسين ومحبطين عشان كده احنا بنقول في خطاب الدعوي الحين ان احنا بنقول الكلام ده للناس علشان المسلمين اليوم منهزمين انهزام نفسي فمحتاجين نشر بالقلب حسن الظن بالله والاحاسيس دي فنديهم جرعات كده بس ما ينفعش طول الوقت طول الوقت تطبطب وطول الوقت تقعد تتكلم في رضا الله ومحبة الله ورحمة الله وعفو الله وغفران الله ومفيش بقى ناحية تانية خالص يعني. ربنا قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ما قال لهمش عبادي بقى فخلاص الناس اللي بيحبوني بتاع أقول لهم أنا غفور رحيم ما تخافوش لازم ناحيتين إذا الحق العظيم الذي أمر الله سبحانه وعباده أن يحفظوه ويراعوه هو الذي من أجل حفظه أرسل الرسل وأنزل الكتب فمن حفظه في الدنيا حفظه الله من عذابه يوم القيامة ومن كان على عهد الله في الدنيا كان الله عز وجل له شاكرا وكان الله له أفضل مما يظن ومما يتوقع إن عذب هذا العبد فليعلم أن ذلك بسبب ذنوبه وإن فتح الله عز وجل عليه فليعلم أن هذا كان بفضل رحمته ليس إلا من أعظم ما أمر بحفظه كذلك احنا جايبين بقى الحاجات اللي تحفظها قلنا دلوقتي إيه عشان نراجع مع بعض كده قلنا احفظ أوامر الله بالامتثال احفظ نواهي الله بالاجتناب احفظ كتاب الله على المعاني اللي قلناها في عدم الهجران احفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انهل منها من منبع صافي واعرف الغث من السمين منها وتبقى عارف الحديث الضعيفة من الأحاديث الصحيحة وتذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ أمر هذا الدين بإقامة التوحيد ادي خامس حاجة الأمر السادس احفظ الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليك من هذه الأوامر وأعظمها الصلاة ربنا يقول حافظوا اهي حفظ اهي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ويقول في وصف المؤمنين ايه والذين هم على صلاتهم يحافظون وحفظ هذه الصلوات أي أن يحافظ على أركانها ويحافظ على شروطها وأهم من ذلك كله أن يحافظ على الخشوع فيها يقول ابن القيم فالصلاة كلام بقى الجميل مجلبة للرزق حافظة للصحة دافعة للأذى مطردة للأدواء مقوية للقلب مبيضة للوجه مفرحة للنفس مذهبة للكسل منشطة للجوارح ممدة للقوى شارحة للصدر مغذية للروح منورة للقلب حافظة للنعمة دافعة للنقمة جالبة للبركة مبعدة من الشيطان مقربة من الرحمن خدهم شافية كافية 18 حاجة اهو ابن القيم يذكرها يقول وبالجملة فلها تأثير عجيب وكل اللي ذاق يعرف يعني قيام الليل اللي هو من جملة الصلوات النوافل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين ومذهبة في بعض الألفاظ مطردة للداء وإن كان في بعضها كلام يعني وفي لفظ فإنها مكفرة للسيئات منهاة عن الإثم فالصلاة لها تأثير عجيب تأثير عجيب في حفظ البدن مطردة للداء والقلب وتقوية هذين الأمرين وقواهما وكذلك دفع المواد الرديئة عنهما وما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية إلا كان حظ المصلي منها أقل وعاقبته أسلم الكلام ده في الزاد في الجزء الرابع أو في الطب النبوي يعني اللي هو الكتاب المنفصل هو الطب النبوي هو الجزء الرابع من زاد المعاد راجعوه لأنه الكلام ده محتاج يتقال للناس يتقال للناس كثيرا في خطبنا عن الصلاة نقول لهم بالذات الثلاث أربع سطور دول انه ما ابتلي رجلان بعاهة او داء او محنة او بلية الا كان حظ المصلي منها اقل وعاقبته اسلم وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا لا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرا وباطنا فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة ولا استجلبت مصالحها بمثل الصلاة والناس تبقى عارفة كده عايز ربنا يمن عليك تلاقي الطالب قبل ما يخش يصلي له ركعتين يقول لك قضاء حاجة كده وربنا يفتح ان شاء الله الواحد رايح يلقي محاضرة اليوم اللي تستعين بالله سبحانه وتعالى وتصلي لك ركعتين كده وتبقى تلاقي الموضوع اختلف تماما واحد عايز يتزوج بعروس يروح مصلي ركعتين استخارة ويبتدي يستخير ربنا سبحانه وتعالى فيها الأمور تيسر وتأتي ويقبل وينشرح صدره وهي كذلك هكذا ما شيء أعظم بركة على العبد من هذا الأمر من تأثير هذه الصلاة يقول وسر ذلك شوف الكلام بقى إن الصلاة صلة بالله عز وجل وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابها وتقطع عنه من الشرور أسبابها وتفيض عليه موارد التوفيق من ربه عز وجل والعافية والصحة والغنيمة والغنى والراحة والنعيم والأفراح والمسرات كلها محضرة لديه ومصارعة إليه ومما جاء في أن الصلاة تحفظ صاحبها ما جاء في شأن صلاة الضحى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث عن رب العزة يا ابن آدم اركع لي من أول النهار أربع ركعات أكفك آخرة يعني احفظك ومن ذلك قيل إن الصلاة تحفظ صاحبها الحفظ الذي نبه الله عز وجل عليه بقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا يبقى الصلاة حفظ ومن حافظ عليها حفظ ومن لم يحافظ عليها ابتلي ولا شك قال الله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا كده الصلاة مما أمر بحفظه كذلك السمع والبصر والفؤاد احفظ بصرك فلا يقع على حرام فالله غيور والله لا يحب الخائنين واحفظ سمعك فلا تلقه على شيء لا يحبه الله لا تستمع إلى الغيبة والنميمة ولا تجلس في مجلس يعصى الله عز وجل فيه إنكم إذا مثلهم كده إذا كان الإنسان يجلس في مجالس هذه المجالس يعصى الله فيها أو هذه المجالس يعني يقع الناس في أمور يندى لها الجبين فغر لغيرة الغيور سبحانه إن الله يغار فغر لغيرته وغيرة الله أن تنتهك محارمه يبقى احفظ سمعك عن كل شيء يفسد عليك قلبك ويفسد عليك حالك مع الله واحفظ بصرك فالتأثير العين على القلب شديد وأهم ذلك الفؤاد أعماق القلب فاحفظ قلبك وعقلك أن يتعلق بما يغضبه ويسخطه وينشغل بغيره أشد العقاب يكون لمن اتصل فانفصل فما كان لله دام واتصل أليس كذلك؟ فإذا كان هذا الأمر لله يتصل الإنسان بالله أكثر كلما زاد في القرب والطاعة وما كان لغير الله إذا تعلق القلب بغير الله انقطع وانفصل فإذا وجدت حالك مقطوعا فاعلم أن القلب لم يعد موصولا مما أمر الله سبحانه وتعالى بحفظه الفرج والذين هم لفروجهم حافظون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وقال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه لسانه ورجليه فرجه أضمن له الجنة ما تعملش بس حاجة من الحاجات دي لا تقع في والعياذ بالله من أول الفواحش الزنا ولا عادة سيئة ولا تقع في هذه الأمور حفظت فرجك فلا يعني تصرفه إلا في نعمة الله تعالى في الحلال أما اللحيين وهنا الخطورة اللسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن مسألة تأثير الإيمان وتأثير اللسان على الإيمان يقول لا يستقيم إيمان المرء حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه لا يستقيم إيمان المرء حتى يستقيم القلب يبقى عمرك لو قلبك مزوغ زائغ عمرك ما حي... إيمانك هيكون بالمنزلة ولا هتشوف منازل الإيمان العالية دي خالص طيب قلبي ده ينضبط إزاي قال ولا يستقيم قلب المرء إلا إذا استقام هذا لسان ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه اقفل بقى لما تلاقي قلبك كده شارد اعمل نفسك يوم كده لا تتكلم فيه إلا بذكر ولا تتكلم فيه إلا اضطرارا حتى يحفظ الله عز وجل عليك إيمانك من جملة هذه الأمور كذلك التي أمرنا بحفظها ليكون لنا حظ من اسم الله تعالى الحفيظ أن نحفظ الأيمان قال الله واحفظوا أيمانكم لأن حفظ اليمين يدل على إيمان المرء وورعه يعني تقول والله العظيم ما حصل والله العظيم ح... والله العظيم هعمل كده هتشوف وانت في الاخر خالص كلمتين من لسانك وخلاص فكثير من الناس يتساهل في الحلف بالذات بقى في البيع والشراء والحاجات دي وهذا قد يقع في اليمين الغموس والعياذ بالله او ان يكون عليه كفارة كل شوية والله عز وجل حين وصف الوليد بن مغيرة في مقام الذم صدر هذه الصفات بقوله ولا تطع كل حلاف مهين هماز نشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عطل بعد ذلك زنيم عشر صفات صدرها بحلاف كثرة الحلف هذا تدل على عدم التزام الإنسان وإيمانه كذلك مما أمرنا بحفظه حفظ حدود الله تعالى وشرائعه وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون يقول ابن رجب الحفظ حفظ الله سبحانه وتعالى يتضمن نوعين حفظه له في يحفظ الله يحفظك حفظ, حفظ الله له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وماله في الحديث لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هذه الكلمات قلناها كثيرا اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة إلى آخر هذا الحديث وفيه اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي ودعا رجل من بعض السلف بأن يحفظه الله فقال له يا أخي لا تسأل عن حفظه ولكن قل يحفظ الإيمان فاهمين؟ واحد من السلف بيدعي الواحد فبيقول له إيه؟ ربنا يحفظك يريد أنه إيه يطيل عمره وكذا قال يا أخي لا تسأل عن حفظه لكن قل يحفظ الإيمان ربنا يحفظ عليك إيمانك يبقى ندعو ونتواصى بالدعاء بها فيما بيننا اللهم احفظ علينا إيماننا يعني المهم أن يحفظ الله الدين أما الحفظ الدنيوي ففيه البر والفاجر هو يعني المشرك ده اللي يبارز الله تعالى بالسب يتخذ له ند ألا يكون تحت عقابه وتحت قدرته وسطوته سبحانه وتعالى تحتها لكن هذا حفظ دنيوي يشترك فيه هذا وذاك حفظ الله تعالى يوسف لما قام لله تعالى بالإخلاص فيبقى كيف يتوصل إلى الحفظ كيف أحفظ الله احنا قلنا دلوقتي ايه الحاجات اللي المفترض نحفظها علشان يبقى لينا حظ من اسم الله الحفيظ السبيل لهذا ايه اخلاص كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين فمن صف صف الله له ومن كدر كدر عليه فمن اخلص خلصه الله كان السلف يقولون يا نفس أخلصي تتخلصي هذا المعنى ينبغي أن نفهمه جيدا ثم بعد ذلك ثق في أن الله سبحانه وتعالى سيحفظك وسيكون لك على خير مما تتوقع شريطة أن تحقق لله هذه المعاني التي ذكرناها فنسأل الله تعالى أن يحفظنا بحفظه الذي لا يرام ويكلأنا بعينه التي لا تنام ويرد عنا كيد الكائدين ويرد عنا ظلم الظالمين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين ويشملنا بحفظه إنه جواد كريم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل